باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنعمه ربنا نكمل تاملاتنا في سفر التكوين افكر حضراتكم ان احنا المره اللي فاتت خلصنا خمسه ايام من ايام الخليقه وهنبتدي النهارده مع بعض في اليوم السادس وهنبتدي من اول العدد 24 كان ربنا شرح والتقليد حفظ لموسى الكلام اللي اتكتب لغاية دلوقتي ايه اللي في اليوم الاولاني واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس من اول عدد 24 وقال الله لتخرج الارض ذوات انفس حيه كجنسها بهائم ودبابات ووحوش ووحوش الأرض كأجناسها وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا هنوقف قبل الإنسان ونشوف اللي حصل في العداد 24 وخمسة وعشرين وقال الله لتخلق الأرض ذوات أنفس حية كجنسها احنا قبل كده ربنا قال لنا لتفض المياه زحافات والزحافات والأسماك مستوى نسميه في البيولوجي وفي الأحياء الحيوانات الدنيا يعني ايه الحيوانات الدنيا يعني حيوانات كده ما فيهاش مشاعر فابتدى ربنا يميز ان في نوع ارقى من الخليقه لانه قاعد يترقب الخليقه يترقب الخليقه فقال النهارده في حاجه اسمها حيوانات ذات انفس حيه. يعني ايه ذات انفس حيه؟ كلمه انفس هنا بتميز ان في حاجه اسمها النفس في الحيوان، يعني حيوان ممكن يكون ليه غريزه بمشاعر. الزحافات كلب يعني الحاجات اللي اللي احنا قلنا عليها زي المره فاتت كلب البحر وسبع البحر والحاجات دي دي المشاعر فيها دنيا قوي هنا ذوات انفس حيه يعني هنلاقي طيور وهنلاقي حيوانات فيها بعض المشاعر ما ترتقيش طبعا للمشاعر الانسانيه بس هي ارقى في السلم من الخليقه اللي سبقتها بهائم ودبابات ووحوش ايه ايه الفرق بين البهائم والدبابات والوحوش؟ البهائم دي الحيوانات الأليفة اللي الإنسان يستخدمها في الزراعة زي البقر زي الجاموس زي التيران وحاجات زي كده دي اسمها البهائم. ولغاية دلوقتي ده اسمها. وغير البهائم في حاجة اسمها دبابات، الدبابات يعني كل ما يدب على وجه الأرض. يعني الاول ما كانش في الفه بينه وبين الانسان لكن مع الوقت ممكن الانسان يكون روضه زي الافيال زي الجمال كل ما يدب على الارض يبقى في بهائم وفي ايه دبابات وفي وحوش ايه بقى حكايه الوحوش الوحوش هي الحيوانات المفترسه اللي احنا عارفينها في الطيور زي النسر والصقر وفي الحيوانات زي الاسد والنمر والذئاب والدببه الحقيقة الحيوانات دي قبل السقوط ما كانتش شرسة قبل السقوط ما كانتش وحوش كانت حيوانات في, في سلوكها زي البهائم بدليل ان ادم كان قاعد في وسطهم طول النهار في الفردوس او في جنه عدن لكن بعد السقوط زي ما الانسان دخلته الخطيه الحيوانات دي دخلها ايه الشراسه فبدل ما كانت في الفردوس او في جنه عدن بتاكل الحشائش وتاكل النباتات صارت تلتهم الايه الحيوانات اللي زيها يبقى دي الحيوانات الشرسه المهم نكمل مع بعض فعمل الله وحوش الارض كاجناسها والبهائم كاجناسها كلمه كاجناسها دي يعني ايه بقى تبين قد ايه قدره الخالق وفن الخالق ان حاجه عجيبه قوي ربنا خلق كل جنس منفصل وكل جنس يكمل جزء في لوحة الخليقة يعني ايه كأجناسها يعني مثلا الكلب ما اتجوزش قطة والقطة ما تتجوز او القط ما اتجوزش معزة كل حاجة ليها ومن جمال الله ان حتى في الجنس الواحد ربنا خلق اشكال متعددة يعني مثلا في مملكة القرود يا خبر ابيض على القرود مني صنف وصنف انتوا يعني انا مش حافظ انواع القرود ايه ولا انواع الكلاب ايه ولا انواع القطط ايه لكن احنا عارفين ان حتى في الجنس الواحد ربنا خلق اشكال مختلفه ده كل ده غنى علشان الانسان يتامل لان ربنا ادانا ان احنا نتفرج على مناظر مختلفه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ادانا حاسه التذوق وادانا نباتات مختلفه وادانا اشجار مختلفه عشان نتمتع بكل طعم ادى العين كمان انها تشوف الوان عجيبه يعني النمور دي مين الطريق اللي منقط واللي مقلم واللي لونه اسود واللي لونه واللي اسمه كذا واللي اسمه كذا فتلاقي الانسان يتم- يمجد ربنا في خلقته يقول له يا سلام يا رب احنا لو كانت النمور دي صنف واحد كنا هنبقى مبسوطين لو كانت العصافير دي صنف واحد كنا هنبقى مبسوطين ده هنلاقي صوت الكروان وصوت العصفور وصوت البغبغان وصوت عن صوت كل ده تنوع يبقى كأجناسها دي تعني ان كل جنس منفصل وده تدبير في الخلقة وجوه الجنس الواحد فيه ايه تنوع علشان الانسان يتمتع شوفوا احنا ربنا بيفكر لنا بايه اللي احنا عمرنا ما فكرنا فيه فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله أن ذلك حسن إنه حسن وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا هنا بقى عاوزين نقف في كذا حاجة أول حاجة هنقف فيها كلمة نعمل في كل الخليقة اللي فاتت خلي بالكم من التعبيرين اللي استخدمهم ربنا ربنا كان يقول لتخرج من الأرض دبابات لتخرج من الارض زحوا- زواحف يخرج من البحر زواحف ولما جه يتكلم على الجلد ويتكلم على النور قال ليكن نور يبقى في الخليقه اللي فاتت كلها كان في تعبيرين ربنا بيستخدمهم كلمه ليكن او لتخرج لما جه عند الانسان اللي هو انا وانتو قال نعمل نعمل ده حاجه تانية بقى انتوا عارفين يعني اسمحوا لي هتبسط شويه في في ال- في التعبير يعني عارفين الستات الفرق بين الجاهز والتفصيل لا التفصيل تفصيل يعني بقى الست تقول انا هفصل عشان اعمل حاجه على مزاجي مش هاخد من اللي في السوق سوري ان انا بتكلم في كلام كده يعني لكن انا عاوز اقرب لكم الفكره ربنا لما جه على الانسان قال ايه نعمل طب ما كان كفايه رب قال ولتخرج من الارض آه، آه، انفس حيه تسمى الانسان قال لك لا لا لا لا ده الانسان ده قصه تانية خالص خالص خالص ده انا هحط فيه من روحي زي ما هنعرف بعد كده فنعمل الانسان طب هتعمله ازاي يا ربنا قال على شبهنا وعلى صورتنا صورتنا وشبهنا ودي هنقف فيها شوية طب احنا شبه ربنا في ايه ربنا عشان يميزني ويميزك اعرف كده ان ربنا لما خلق الحيوان خلقه غريزته بتقوده يعني في غريزة بتقوده غريزة اسمها غريزة حب البقاء فيدافع عن نفسه ويخش في قتالات أو حب البقاء من خلال إنه ياكل أو حب البقاء من خلال التناسل ده اللي بيحرك الحيوان لكن الحيوان طول عمره حيوان يعني من ساعة ما اتخلقت القرود بتتنطط على الأشجار لكن الإنسان مش كده ده الإنسان هنشوف إمكانياته بعد كده تعالوا نحسب الأول إحنا شبه ربنا في إيه وبعدين نتحاسب على كلمة إحنا صورته ولا مش صورته ربنا خلقنا نمرة واحد على صورته ومثاله في حرية الاختيار الحيوان ما عندوش حرية الحيوان تحس انه مسير يعني في حيوانات كده تهاجر من بلاد لبلاد بحسب الصيف والشتاء والحر والبرد والتلج فين ده بيلد ان بيلد يعني ان في الغريزة بتاعته حاجة بتقوده انه يروح هناك طبعا ترتيب الهي بس اللي بيقود الحيوان ايه لكن انا عندي حرية الاختيار انا حر ان انا اهاجر امريكا انا حر ان انا اهاجر استراليا انا مزاجي اروح اوروبا دي حرية دي حرية ان انا بحريتي ممكن اكون عضو في كنيسة الله وبحريتي ممكن كمان اعصي الله زي ما هنعرف وهنشوف ادم عمل ايه فاول حاجة ربنا خلقنا عليها على صورته ومثاله هي كانت ايه الحرية المريدة وعلشان احنا عندنا حرية الحرية دي نعمة ما خدهاش اي خليقة بس خلي بالكم أي حرية وأي نعمة احفظوا كده قدامها مسؤولية فالحرية نعمة لكن المسؤولية هتحاسب عليها عملت إيه بحريتي عملت إيه بحريتي تاني حاجة ربنا خلقنا فيها على شبهه الحكمة والمنطق خلي بالكم في حيوان ذكي في حيوان ممكن يمشوه على حبس وفي حيوان ممكن يخليه يسوق عجلة ده بالتدريب وفي حاجة اسمها ذكاء فطري الحيوان يعرف امتى هياكل ويعرف مكان الأكل فين ده اسمه كل ده ذكاء محدود لكن الحكمة والمنطق حاجة تانية خالص الحكمة والمنطق القدرة على الابتكار القدرة على التفكير وعلشان كده ممكن الإنسان يكون ابتدى في وسط جنينة لكن بعد كده سكن في كهف وبعد الكهف عمل خيمة وبعد الخيمة عمل بيت من البوص وبعد البيت من البوص عمل بيت من الخشب وبعد البيت من الخشب عمل ناطحة سحاب ده الفرق بين الحيوان والإنسان أنا على صورة الله ربنا اداني القدرة على التفكير هو عنده قدرة على الخلق اداني حتة صغيرة منها اسمها القدرة على الابتكار وانتوا عارفين دلوقتي ان يقولوا ان في حاجة اسمها الذكاء الصناعي يعني ايه الذكاء الصناعي يعني الإنسان نجح إنه يعمل إنسان آلي يشتغل في البيت ي- ي- يعمل حاجات محددة يشتغل في المصنع ويقفل عربيات ده كل ده قدرة على الإيه ده أنا اتفقت معاكم على حاجة إن كل نعمة قدامها إيه مسؤولية كل نعمة قدامها مسؤولية طب أنت بتفكر في إيه أنا اديتك قدرة على التفكير والمنطق والاختيار بتفكر في إيه وبتعمل إيه بعقلك في واحد يبقى ذكي قوي ويستخدم عقله في الشر يقول لك مدوخ البوليس وراه مش عارفين يمسكوه ليه من ذكائه قدرته في التفكير عالية قوي يتوقع الناس اللي هتدور عليه بتفكر ازاي ويفكر احسن منها وفي انسان استخدم القدرة اللي ربنا اداها له زي وزنة فهو استخدمها من اجل الخير اعرفوا كده ربنا ما خلقش حد فينا انا وانتم من غير مواهب ما خلقش حد فينا من غير وزنات لكن السؤال ما تبصش على اخوك اللي جنبك وتقول هو عنده ايه وما عنديش ايه بص على اللي عندك وقول عملت بيه ايه استخدمته لحساب ربنا ولا استخدمته الوقت عندي وعندك بس انا بستخدم وقتي في ايه وهو بيستخدم في وقته ايه وهي بتستخدم وقتها في ايه يبقى خلي بالكم لو طلعنا بقاعده بس من كل اللي هنقوله ده ان النعمه تساوي مسؤوليه ده كفايه النهارده النعمه تساوي ايه مسؤوليه ربنا خلقنا كمان ادانا موهبه حلوه قوي موهبه النطق زي ما بيقول القديس غريغوريوس في القداس الغروري يقول له اعطيتني موهبه النطق طيب ما الحيوانات لا الحيوانات عندها صوت لكن ما عندهاش نطق يعني ال ال ال ال العصفور طول عمره هيصوصو وال- والبغبغان طول عمره هيغني مثلا والغراب طول عمره مش عارف هيعمل يزعق كده وايه لكن الحقيقه ما بيعرفش يطلع ويحط كلمات ما عندوش ابجديه ما عندوش معنى ما عندوش كلمات بتعبر عن احساس لكن ربنا فيه دي عشان كده نفهم لما ربنا يعبر عن احساس يقول هكذا احب الله العالم نفهم لاننا في الاحساس وفي كلمه اسمها حب في الناموس بتاعتي عارف المعنى لما ربنا يقول انا ابوكم افهم يعني ايه ربنا ابويا لان من مفردات اللغه بتاعتي سواء كانت انجليزي او عربي او فرنساوي انا عم... عندي نطق النطق ده حاجه آه يعني اقول ايه برضه هرجع واقول المسؤوليه تساوي ايه نعمه والنعمه تساوي ايه مسؤوليه من الحاجات اللي ربنا اداها لنا وهنكتشفها في الاصحاح بعد كده انه اعطانا السلطان ربنا ليه سلطان ولما خلق ادم وحواء قال لهم اذهبا وتكاثرا وتسلطا على الارض بكل ما فيها بقى من زواحف ووحوش وحيوانات ربنا ادانا سلطان ادانا سلطان حتى على الوحوش ربنا ادى للانسان سلطان على الوحوش عرف ازاي يروض الوحوش مش كده الانسان يقدر يروض الوحش الحقيقه فربنا ادانا سلطان ربنا ادانا حاجه كمان حلوه اسمها الخلود ودي الخلود يعني ايه الخلود يعني احنا لما هنموت هنقوم تاني ولا مش هنقوم طب هل الروح الإنسانية اللي فيها بتموت؟ ما بتموتش وعشان كده بنقول في حاجة اسمها حياة أبدية كلمة حياة أبدية دي الإنسان ما يفهمهاش لأن احنا بالزمن البشري كل حاجة عندنا ليها إيه؟ نهاية لكن فوق مفيش نهاية أهو ده جزء يعني دي صفة من صفات ربنا احنا نقول ربنا إيه؟ أزلي أبدي أنا ما أقدرش أكون أزلي لأن ربنا الوحيد هو الأزلي لكن جعلني أنا أشترك معاه في شبهه إن أنا أكون أبدي أما الحياة الأبدية يعني إيه؟ يعني ملهاش نهاية يعني هنفضل عايشين فيها فرحانين مع ربنا من غير نهاية ده أول جزء إن ربنا خلقنا على مثاله ودي نعم كلها هنتحاسب عليها الجزء الثاني إن خلقنا على صورته يعني إيه على صورته زي بالظبط عارفين الكوين بتاع زمان الناس ال ال ال اللي من سني واكبر شويه هتقول كده كان زمان في العمله ولغايه دلوقتي في الخارج كده تلاقي العمله عليها وش الملك كان الملك فاروق يبقى على العمله الفضه يقول لك ال- ال- الشلن الفضه والعشرة سنه الفضه والريال الفضه كان يبقى عليه صوره مين الملك خلي بالكم من حاجه برضو اللي ايامنا احنا يفتكروا الكلام ده لو العمله دي استخدمت كتير قوي قوي قوي قوي واتبهدلت من الجر على الرخام او جر على اي حاجه واتمسحت محدش ياخدها يقول لك دي ايه ده ممسوحه ممسوحه يعني ايه يعني صوره الملك ما بقتش باينه وما دام صوره الملك ما بقتش باينه العمله دي صارت ايه بلا قيمه احنا كده احنا ربنا اتصور فينا وعشان كده خلقنا على صورته لو الناس ما شافتش فينا صورة المسيح نحن بلا قيمة وكل قيمتنا ان احنا شايلين صورة المسيح ارجع واسأل نفسي ارجع واسأل نفسي وانا مكسوف يا ترى انا فعلا الناس ممكن تشوف فيا صورة المسيح ولا انا ابعد ما اكون عن صورة المسيح الإنسان الروحاني اللي يعاشر ربنا ويصلي كتير ويسبح كتير ويقرا كتير ويبقى في الكنيسة كتير مع الوقت الصورة دي تتجدد وتبقى بارزة ومعالمها واضحة فالناس تشاور عليه وتقول ده إنسان بتاع ربنا ده إنسان روحاني والإنسان اللي يبعد ويشتغل بره ويبعد عن ربنا بقلبه وفكره تتمسح صورته فالناس تدور فيه على صورة المسيح تلاقي الصورة ممسوحة مش موجودة فلما ربنا بيقول أنا خلقتك على صورتي بيقول لك دي نعمة ومسؤولية النعمة إن خلقت فيك صورتي طيب والمسؤولية إن الناس تشوف فيك صورتي مش عشان الناس تقول عليك كويس وانت تفرح بكلمة كويس لأ عشان دي مسؤولية إن أبوك السماوي يبان في سلوكك كل يوم عرفتوا يعني إيه نعمة وعرفتوا يعني إيه مسؤولية طيب نكمل قراية مع بعض فتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض هنا لغاية هنا عاوزين بس نقف وقفة صغيرة فاكرين لما أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن أول عددين في الإصحاح الأولاني إجمال يعقبه تفصيل يعني في البدء خلق الله السماوات والأرض وبعدين ابتدى يشرح بعد كده من عدد ثلاثة اللي حصل في اليوم الأول اللي حصل في اليوم الثاني اللي حصل أهو نفس الموضوع هنا ربنا بيشير أنه خالق الذكر والأنثى خلق الإنسان في عنصرين وقال لهم اذهبوا اتسلطوا لأن كنت على صورتي ومثالي ونديتكم السلطان ده بس ما حكاش خلق آدم إزاي ولا خلق حواء ازاي فهو ده اللي بنسميه الاجمال الذي يسبق التفصيل عمل مقدمه عن الموضوع ودخل جوه هيشرح الموضوع بعد كده اهو اثمروا واكثروا واملأوا الارض اخضعوها وتسلطوا ربنا حب يبين لنا قد ايه عمل كل حاجه قبل ما يخلقني وبعد كده قال لي يلا مارس سلطانك عليها زي بالظبط الأب والأم اللي بتجهز الأوضة وبتجهز السرير قبل ما ابنها يجي لأن دي علامة حب ربنا ما خلقش الإنسان في معاناة الحقيقة خلقه ودلعه يعني بعد ما عمل كل حاجة ابتدى يخلق فعدد 28 و 29 عشان عاوزين نخلص الصحاح ده وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طيور السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض وقال الله إني قد أعتقكم كل بقل يبذر بذرا على وجه الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكي يكون طعاما ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما وكان كذلك طب ربنا عاوز يقول هنا إيه عاوز يقول إن ربنا من اهتمامه بخليقته بيقول كده خليك فاكر إن أنا عملت للحيوان أكل وللطير أكل وللإنسان أكل يعني الحيوان مثلا مش هياكل التفاح والفراولة والموز لا الحقيقة بعضهم بياكل المهم يعني يعني معظم الحيوانات بتاكل ايه بتاكل الحشائش او هتاكل بعض الزراعات او بعض البذور المطحونه زي البقول لكن الانسان ربنا عمل له اكل عارفين ال ال الام اللي عندها بيبي عارفه تعمل له ايه وبعدين عندها ولد بالغ عارفه تعمل له ايه وفي البيت جد مسن عارفة تعمل له إيه فربنا عاوز بس يضيف كده حتة أو يفكرنا إن من درجة اهتمامه قال أنا مدي الطير اللي ياكله ومدي الحيوان اللي ياكله ومدي الإنسان للي ياكله ورأى الله كل ما عمله فإنه حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما سادسا ربنا كمل خلقته في ست إيه أيام خلي بالكم كلمة يوما سادسا دي كانت نهاية عمل الله لأن هنخش في اليوم السابع اللي فيه استراحة الله يبقى يوما سادسا كانت نهاية إيه؟ عمل الله طب دي تفكرني بإيه؟ تفكرني إن زي ما ربنا خلق الإنسان في ست أيام وفي اليوم السادس شاف إن ده حسن جدا ربنا برضو في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة رأى أن هذا حسن جدا من أجل السرور الموضوع أمامه فاليوم السادس والساعة الستة وستة أيام الخليقة تبين لنا إن ربنا أتم عمله في اليوم السادس وأتم فدائه في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة يا ريت كده إيه نبقى يعني نربط الحاجات دي كلها ببعض. نبتدي مع بعض الإصحاح الثاني. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقا فأكملت فأكملت السماوات والأرض وكل جندها يعني أكملت السماوات والأرض وكل جندها تعالوا ناخدها حتة حتة الأول مين كل جندها دول مين جندها دول كل جندها ديت بتتقال على حاجتين يا إما الخليقة السمائية اللي هي القوات السمائية وسمت جنود لأن الملائكة ليها رتب وليها درجات زي الجيوش اللي عملها البشر بعد كده وبعض الآباء فسروا كلمة جندها دي بان هي دي الكواكب والنجوم التي تخضع بسلطان لله مفيش نجم فيهم يبقى يمين ولا نجم شمال لان لو الشمس اتغيرت من مكانها كل الكواكب اللي حواليها هتضيع ولو كوكب خضع او قرر انه يطلع بره النظام وما خضعش اللي ربنا حطه الحياه فيها تتدمر فهنا كلمه جنودها تمشي على الاثنين يا إما الكواكب النورانية يا إما خليقة الملائكة النورانية فأكملت السماوات والأرض وكلمة أكملت معناها الآتي إن ربنا خلص كل الخليقة ليه بنقول المعلومة دي لأن مفيش خليقة تانية هتستكمل الخليقة كلها خلصت قبل ما الإنسان يجي ليه بنقول المعلومة دي لأن في ناس بتقول طيب ما الملائكة سقط جزء منها وتركوا الله وبعد كانوا من مملكة النور بقى من مملكة الايه طيب الملائكة اللي سقطت دي ربنا عوضها نقول له لا لأن الخليقة تمت مرة واحدة فما فيش حاجة اسمها ملايكة جديد تتخلق ما فيش حاجة اسمها صنف جديد يتخلق ما فيش حاجة اسمها حياة جديدة هتتخلق لأن ربنا أعلن موضوع أكملت كل السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا تعالوا نفكر مع بعض كلمة استراح ربنا يعني ايه استراح يعني ايه يعني أصل كلمة استراح دي معناها يخوف هو ربنا في الست ايام كان تعبان كان مجهد يعني احنا لما الواحد فينا بيكون تعبان قوي يقول نفسي ارتاح شويه لكن كلمه لما ربنا يقول له استراح يعني ايه فرح و و و و و و و و وعنده كده نوع من انواع الرضا على كل اللي عمله فربنا تمم عمل رائع لوحه رائعه رسم لوحه رائعه وابتدى يتفرج عليها هي دي كلمه استراح الرب وخلي بالكم ان ربنا لا زال يعمل لان في انجيل يوحنا المسيح بيقول كده في انجيل يوحنا ايه يقول ابي يعمل حتى الان وانا اعمل يبقى ربنا ما يعرفش كلمه السكون يعني ما يعرفش كلمه اجازه ربنا ما عندوش اجازه هو عنده شغل دائم زي بالظبط ما اقول لحضراتكم بالمفهوم البشري طالب في ثانويه عامه عرف مجموعه ان جاب مجموع كبير قوي قوي وهيدخله الكليه اللي هو عايزها وكان بيتمناها فيقول انا ارتحت هل معنى كلمة ارتحت انه مش تاني يوم هيخش وياخد الورق ويروح مكتب التنسيق ويقف في طابور ثلاث ساعات هيوقف لكن هو بيعمل كل ده بايه بفرح فكلمة استراح الرب دي معناها ان ربنا كان راضي على كل اللي عمله طب عاوز اسال سؤال بارك الرب اليوم السابع وقدسه لانه استراح فيه يعني ايه يعني ايه بارك ربنا اليوم السابع وقدسه هو اليوم السابع ده فين اليوم السابع ده فين يوم السابع في مفهوم الخليقه دي الحياه اللي احنا عايشينها لغايه دلوقتي لغايه مجيء المسيح الثاني ده اليوم السابع امال يعني ايه قدس اليوم السابع دي اشاره للي هيجي بعد كده في سفر الخروج ان زي ما ربنا خلق الخليقة في ست أيام وفي يوم لازم نرتاح فيه ربنا قدس شريعة اسمها شريعة اليوم السابع ودي كانت الوصية الرابعة من الوصايا العشر ربنا عارف الإنسان على قد ما الإنسان يتعب الإنسان محتاج يرتاح الإنسان محتاج يعمل صيانة روحية لحياته الإنسان يعمل صيانة جسدية لحياته وعشان كده في كتاب قداسة البابا الوصايا العشرة بيقول يا ترى كم واحد فينا بيكسر الوصية دي واليوم السابع بيشتغل فيه كل شغل العالم أنا خايف إن ربنا لو بص ما لاقيش حد بيحترم ولا يقدس اليوم السابع انتوا عارفين الحكاية اللي حصلت في العهد القديم ان في وصية بتقول ما حدش يعمل حاجة في اليوم السابع فقام واحد يهودي هم لسه في برية سينا يلم شوية حطب كان في اليوم السابع راح يلم شوية حطب عملوا فيه ايه جابوه ورجموه لان دي وصية ربنا طب ليه يا رب كده انا عاوز احط قانون انت عاوز عمار بيتك انت عاوز اسرتك تبقى اسرة سعيدة حتى لو مشغول طول الاسبوع الله يعينك وبتيجي متأخر من فضلك يا رجل البيت اليوم السابع قدسه مع أولادك قدسه من أجل الله في أولادك احنا عندنا في البيوت بتاعتنا بقينا عايشين في غربة سامحوني لما اتكلم بصراحة لأن الكنيسة بيصب فيها كل مشاكل المجتمع طيب ايه مشاكل المجتمع الأسرة ما بقتش أسرة عارفين بقت ايه بقت بنسيون يعني ايه بنسيون كل واحد ليه أوضة ليه سرير ليه لابتوب وليه آه سمارت فون او موبايل كده ومنعزل فبقى البيت عباره عن ايه مجموعه من الجزر عارفين في دوله اسمها اندونيسيا اندونيسيا دي عباره عن ايه اه كلها جزر اوقات البيت القبطي بقى مجموعه من الجزر الاب في دنيا مختلفه خالص محصور في شغله ولقمه العيش وحاسس ان محدش حاسس بيه والناس دي ما بتقولش كفايه ابدا ولا تحمد ربنا والست حاسه ان محدش حاسس بيها طول النهار شقيانه ما بين شغل بره وشغل جوه ومحدش مقدر ده غير مذاكره الولاد والولاد حاسين ان الجيل اللي بتاع بابا وماما دول مش فاهمينه ولا فاهمين الدنيا ويعني عشر خطوات لورا ومش فاضيين لهم انتوا واخدين بالكم اللي بيحصل وكل اخ مشكور باصدقائه او عواطفه عن مشاعره عن بقيه اخواته النتيجه بتكون ايه اذا ما كانش الاب والام حريصين ربنا ادانا العلاج ان في يوم نقعد فيه نقدسه هنتغدى مع بعض هنتكلم مع بعض هنحكي مع بعض هنطفي التلفزيون وهنطفي اي حاجه تعطلنا عن بعض لما ربنا يلاقي اسمه موجود في البيت في هذا اليوم السابع والراحه موجوده في البيت في هذا اليوم السابع زي ما اقول لكم ربنا جه في قانون السنه السابعه قال ما تزرعش الارض بس الارض اللي في السنه اللي انت مش هتزرعها هتدي بركه ثلاث سنين محصول عشان تعوض السنه دي والسنه اللي انت ما زرعتش فيها والسنه لغايه لما يطلع المحصول مش كده فالارض تدي محصول ثلاث سنين ثلاث سنين خير لو احنا قعدنا في بيوتنا مع اولادنا لو سمحتم لو سمحتم ما تقطعوش الحبال اللي بيننا وبين اولادنا لو احنا قدسنا هذا اليوم البركه هتيجي لكن حكاية إن كل واحد يتحجج إن عنده 100 عذر ويهمل أولاده المشكلة بتبقى كبيرة أوي أوي زي ما قلت بنبقى مجموعة من الجزر لكن مش بيت واحد مجموعة من الأوض والسراير بنسيون لكن مش بيت واحد مش هو ده مفهوم الأسرة اللي موجود واللي ربنا عاوزه مننا فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقا عدد أربعة هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت هنا بقى بيبتدي يعمل ملخص للي فات كله مش قلنا في الأول ملخص وبعدين تفسير هنا بقى بيعمل ملخص من أول عدد أربعة هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات وكل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض وكل عشب البرية لم ينبت بعد لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض ولا كان إنسان ليعمل الأرض ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض وجبل الرب الإله آه من أول سبعة هنقف شوية هنا بقى بيراجع كأن واحد بيقول للناس إيه وبيراجع تاني خلي بالكم الحياة اللي انتوا شايفينها بعينكم دي ما كانتش موجودة خالص ليه؟ لأن قبل الإنسان ما كانش فيه مطر وقبل المطر ما كانش فيه بحار وقبل البحار ما كانش فيه نبات ولا أرض فهنا هنا بيراجع كأن واحد بيقول لك اللي انت متمتع بيه ده في يوم من الأيام كانت الأرض خاربة وكان وجه الله يرف على وجه الماء يعني هنا بيعمل ملخص لكل اللي فات اتفقنا هنيجي بقى من عدد سبعة لأن ده عدد مهم قوي خلقة آدم وبعد كده خلقة حواء فعدد سبعة يقول وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية إيه الكلام ده انتوا عارفين كلمة آدم يعني إيه يعني أحمر أحمر فجبل الله ترابا احمرا وعشان كده سمي ادم لانه جبل من تراب ايه احمر فكلمه ادم يعني أحمر جبل من تراب احمر فربنا جاب تراب جاب تراب ونفخ فيه من روحه فصار ادم نفسا حيه تعالوا بقى ناخدها حته حته طب ليه يا رب ما قلتش ليكن انسان ما انت لو قلت ليكن انسان هيبقى انسان وليه من تراب كنت ممكن تعمله من الغازات حتى ارقى شويه من النار يعني مبلوعه من الميه انت قادر على كل حاجه لكن تراب اللي احنا بندوسه وبعدين اشمعنى ده الوحيد اللي انت نفخت فيه من روحك خلي بالكم ان ربنا عاوز يوزنها يعني ايه ربنا عاوز يوزنها الخليقة الوحيدة اللي ربنا نفخ فيها من نفسه من روحه علشان يبقى على شبهه وصورته زي ما قلنا فيصير الإنسان متميزا متسلطا على كل الخليقة اللي ربنا خلقها مفيش حد زي الإنسان حلو قوي ده يفرحنا قوي طب ليه تراب ده التراب ده بتدوس عليه الدبابات ده التراب ده بتدوس عليه البهائم ده التراب ده بتدوس عليه الطيور عرفتوا بقى ان دي توزن دي فيوم ما الانسان يرتفع يفتكر انه ايه تراب ولما يجيله الشيطان بحرب صغر النفس يقول له تروح لفين يا تراب ده انت تراب وانا من نار ومخلوقة اساسها كان خليقة نورانية يرد عليه يقول له انت ما فيكش روح الله لكن انا فيا روح الله واتفقنا ان كل نعمة قدامها ايه قدامها مسؤولية في بس حتة كده يمكن نسيت أقولها عايز أرجع لها عدد أربعة هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت كلمة مبادئ هنا دي كلمة صعبة شوية يعني إيه هذه مبادئ هو عاوز يقول هذه بدايات وبالإنجليزي generations يعني إيه generations يعني أجيال أجيال فهو بيقول ان كل الارض اللي انتوا شايفينها دي اتخلقت على مراحل وعلى اجيال وده ماشي مع اللي قاله على الايام السته في خليقه الارض نكمل مع بعض وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمه حياه خلي بالكم هنا في نسمه ايه حياه لما خلق الحيوانات قال ايه وراء ذلك قال الله نحمد على صورتك يا شباب فخلق الانسان على صورته ولسانه خلي بالكم هنا قال نسمة حياة والتانية قال نفسا حية علشان عاوز بس هنا لو سمحتوا اقف في حتة عقائدية شوية لو تاخدوا بالكم اللي ميز آدم نفخة ربنا اللي فيه النفخة دي بنسميها احنا في اللاهوت الروح الإنسانية زمان لما كانوا في الشارع يلاقوا ولد بيضرب كلب او بيعذب قطه كانت الناس تقول له ايه حرام يا اخي دي ايه دي روح يقولوا عليها حرام يا اخي دي ايه دي روح لا احنا هنا ناس في الكنيسه ولازم نكون فاهمين ان في حاجه اسمها نفس وفي حاجه اسمها ايه روح وفي حاجه اسمها جسد الحيوان عنده جسد والانسان عنده جسد الانسان عنده نفس والحيوان عنده نفس لكن اللي بيميز الإنسان عن الحيوان إن عنده حاجة تالتة اسمها الروح الإنسانية الروح الإنسانية دي الخالدة يعني الحيوان لما يموت ما فيهوش روح لا بتروح جحيم ولا بتروح فردوس أما لما الحيوان يموت إيه اللي بيحصل نفسه بتنحل ما بتبقاش موجودة الإنسان بيبقى إيه جسد ونفس وروح لما يموت النفس تنحل والجسد يبقى تراب والروح تروح الفردوس ان شاء الله لما ربنا يجي يقومنا نعمل ايه يخلي الجسد اللي كان الترابي ده يقيمه مره تانية ويخليه يتحد بمين بالروح لكن النفس ما بيبقاش ليها قيامه لان هي النفس البيولوجيه اللي تحمل الغريزه اللي موجوده في الانسان يبقى الانسان يتكون من جسد وروح ونفس او جسد ونفس وروح والحيوان يتكون من ايه من جسد ونفس يبقى الحيوان يتقال عليه ايه نفسا حيه لكن ربنا لما خلق ادم قال نسمه حياه فصار ادم نفسا حيه وغرس الرب الاله جنه في عدن شرقا ووضع هناك ادم الذي جبله جنه عدن دي ملهاش دعوه بمدينه عدن وملهاش دعوه بعاصمه الاردن وعلشان نكون الحقيقة حقانيين محدش عارف الجنة دي كانت فين في ناس قالت انها نواحي أرمية أر... يعني أرمينيا اللي هي على حدود سوريا وتركيا وفي ناس قالت لا دي في منطقة العراق أكثر الناس قالوا إنها تحت منطقة العراق أو جنوب العراق النص الأسفل من جنوب العراق بس كل ده برضه مش يقيني احنا ما نعرفش فين بالظبط كانت جنة عدن هي كانت على الأرض محد علشان الناس بتتلخبط وتقول إن جنة عدن دي كانت الفردوس خلي بالكم إن في فردوس فردوس كان على الأرض اللي هو اسمه جنة عدن دي جنينة جنينة على الأرض فيها شجر وفيها حيوانات وفيها مية أما فردوس النعيم ده مكان انتظار أرواح لأن كلمة الفردوس بتاع جنة عدن بتلخبط الناس تفتكر لما نموت وهنروح الفردوس هنرجع المكان اللي فيه آدم الكلام ده مش مظبوط الفردوس الأول كان فردوسا أرضيا أما الفردوس اللي بعد الانتقال لفردوس إيه سماوي الأول فيه أجساد والتاني فيه أرواح بس نكمل مع بعض فصار آدم نفسا حية وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر هنقف هنا في حتة خلي بالكم ان ربنا وصف ان كل شجرة انها كانت ايه شهية وايه شهية وجيدة شهية وجيدة عاوز انط نطة من خلال الذاكرة بتاعتكم ودي جاية ان شاء الله الاسبوع اللي جاي لما الشيطان اغوى حواء شافت الشجرة ايه شهية وجيدة وهنا الشجر ايه شهي وجيد يبقى انا عاوز اقول لكم ايه ان كل شجر كان شهي وكل شجر كان ايه كان جيد لكن لما الشيطان يزن على خطية يحسسك ان الممنوع مرغوب ولو ما اكلتش من الشجره دي هيفوتك نص عمرك لو ما تممتش الشر ده فيحلي لك الشر قوي بالرغم ان كل اللي خلقه ربنا كان ايه جيد وشهي الناس بتفتكر ان الشجره اللي كانت شهيه وجيده بس هي الشجره اللي اتضحك عليها مين آه، ضحك عليها حواء وضحك عليه ادم انها كانت رائعه عن بقيه الشجره ده كل شجر كان زي بعض بس الشيطان عمل ايه حل الشجره دي في عين الانسان وحل الخطيه اكتر من اي حاجه تاني موجوده تعرفين ممنوع مرغوب اهو هو هو ده كده ده اللي عمله الشيطان بالظبط وجبل الرب الاله ترابا من احنا قلنا وشجره الحياه في وسط الجنه وشجره معرفه الخير والشر شجرة معرفة الخير والشر دي حد عارف الثمرة بتاعتها كانت ايه؟ الحقيقة محدش عارف الثمرة طيب هو القطمة يعني الثمرة دي كان الشر فيها ازاي؟ يعني ازاي الواحد لما يقطم قطمة من الشجرة دي يعرف الشر؟ حد احنا بنقول في ثمرة اسمها ثمرة معرفة الخير والشر لما انا اكل واقطم منها هعرف الشر ازاي اصل في في زمان كده اسطوره في قصص الاطفال مش عارف اسمها ذات الرداء الاحمر ولا اسمها ايه ما اعرفش اسمها ايه كده ان في ساحره حطت السم في تفاحه فخدرت ال ال ال ال العروسه ولا خدرت مش عارف مين وفضلت فاكرين القصه دي الناس فاكره كده ان ثمره معرفه الخير والشر دي الثمره اللي حط فيها الشيطان الشر فالانسان اول ما قطمها عرف الخير والشر الحقيقه لا دي ثمره عاديه جدا زي كل ثمر الفردوس بس ربنا قال عليها لا فيوم ما تكسر الوصيه انت عرفت الشر تاني الناس فاكره ان الثمره دي كونتينز اتسلف يعني يعني جواها من جواها داخلها في حاجه اسمها الشر فلما تقطمها وتمصها وتبلعها العصاره بتاعت الشر تخش في الجسم مفيش كده الحقيقه الشجره دي زي اي شجره انا مش عايز اعيد كتير لكن زي اي شجره امال امتى بقت معرفه الخير والشر امتى عرفت الشر لما انت كسرت الوصيه فمعرفه الخير والشر في انك انت او معرفه الشر انك لا تطيع الله هي دي باختصار فكل مرة أنا ما بطوعش ربنا في أحد وصاياه اللي قالها لي أنا الحقيقة بكرر خطية آدم وأروح بإرادتي وأقتطف لنفسي قضية الموت أخدها من أول وجديد يعني ربنا يقول لك سامح أخوك الصغير حتى لو كان ما قدرش إنك أنت تعبت معاه في تربيته وتعبت معاه قوي سامحه تقول مش قادر أسامحه لأنه ده ناكر للجميل طب ما أنت كده أكلت من خطية ال- من شجرة ال- ال- ال- المعرفة الخير والشر طب انت اغفري ل- ل- لاي حد ضايقك مش قادره اغفر طب ما انت بتقولي لا على وصيه ربنا وهي دي خطيه ادم انه قال لا هو الراجل ما عملش كده شجره واحده زي بقيه الشجر وكله كان شهي وكله كان جيد لكن لما قال لا عرف الشر لان كلمه الشر تبتدي انك تقول لربنا لا يا إما على وصية أو حاجة طلبها منك تاني الشر عندنا إنك تقول لربنا لأ على وصية أو على حاجة هو طلبها منك يبتدي بقى يوسف الجنة عدن دي وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس اسم الواحد في شون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث ذهب وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل وحجر الجزع واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور والنهر الرابع هو الفرات حكايه الانهار دي الحقيقه اسمائها كده محتاجه مراجعه كلمه فيشون يعني النهر الفائض كلمه فيشون يعني نهر الايه الفائض وكل حاجه ليها معنى روحي هنقولها في كلمه كده نمره اتنين كلمه جيحون منفجر الينابيع يعني نهر بيفجر ينابيع حداقل اللي هو دجله وكلمة حداقل أو دجلة معناها النهر الخفيف النهر الجاري الخفيف ميته خفيفة والفرات هو النهر المقدس بالطمي طميه تقيل ربنا عاوز يقول ايه عاوز يقول ان انا لما خلقت الجنة حوطتها باربع انهار كل نهر ليه معنى روحي تعالوا نفكر في المعاني كده نمرة واحد الفائض يعني مية الروح القدس تعطي ولا تعير انت عاوز خد عاوز تاني خد عاوز تالت خد عمري ما هخليك في عوز ما دام انت جوه جنتي جوه كنيستي جوه رعايتي عمري ما هخليك في عوز النهر التاني المنفجر يعني ايه المنفجر انت نفسك هتصير نهرا تتفجر فيك طاقات المحبه وطاقات الخدمه وطاقات العطاء ما دام شربت من الفائض يبقى انت هتتفجر انت فاهمين الفكره ما دام انت اخدت من الملء يبقى انت هتيجي عليك وقت وتدي النهر الثالث حداقل او اللي هو دجله هو اسمه معناه النهر الخفيف يعني ايه الخفيف صافي وبيجري بسرعه عارفين تلاقي فيه نهر كده تلاقيه الميه فيه زي الشلال ماشيه بسرعه قوي ويقول الانسان الروحاني كده ما يقعدش كده هادي ده بيجري على طول في الروحيات ويتقدم في الروحيات والنهر الاخير طم يعني ايه دسم انتوا عارفين الطم هو اللي يدي للارض خصوبه فالانسان الروحي فيه الاربع صفات بتاعت الاربع انهار ناس تقول ما دام اتذكر كلمه دجله وكلمه الفرات يبقى اكيد الفردوس كان في الحته دي تاني ناس تقول ايه ما دام اتذكر دجله واتذكر الفرات يبقى لازم الفردوس يكون في الحته دي الحقيقه مش شرط ليه لان ممكن الناس اطلقت على الانهار بعد كده الاسماء دي نتيجه تمثلها بالاسماء اللي كانت موجوده في الكتاب المقدس يعني هنفترض ان الفردوس كان موجود واخفى عن نظر البشر بس الناس حافظه الايه الاسماء مش كده فبعد زمن سموا الاسماء دي من سفر التكوين ده احد التفسيرات فبيقول ده بيرجع التفسير ده عشان نقول حاجه واحده ان ما حدش فينا عارف جنه عدن كان فين لكن اللي هيتمسك بالتفسير الحرفي ويمسك في دجله والفرات هيقول لك يبقى نواحي العراق لكن في كل الأحوال إحنا مش عارفين هو فين لكن يكفي كده إن إحنا نتأمل في معاني الأنهار ونشوف الرمز الروحي بتاعه كان إيه من عدد 15 وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأن كيوم لأنك يوم تأكل منها موتا تموت وأخذ الرب الإله آدم وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها كانت شغلة آدم إيه؟ يعملها ويحفظها خلي بالكم ناس كتير قوي علشان ما بنقراش سفر التكوين باستمرار تفتكر ان ادم ده كان قاعد على فرع شجره هزازي بيتمرجح طول النهار عامل شبكه كده بين شجرتين بيتمرجح ويمد ايده ياكل تفاحه اشتاق له كمترايه ينزل يتمشى يتعب شويه يجيب كمترايه ويجي ياكلها وما بيعملش حاجه الحقيقه. لان هي ربطت كده باللعنه اللي ربنا نزلها على الارض وعلى الشوك وعلى الحسد وقال له بعرق جبينك تاكل الظروف هتكون اصعب بعد الطرد من الفردوس الظروف هتكون اصعب لكن حتى وهو جوه الجنه كان بيشتغل قال له عليك حاجتين تعملها وتحفظها يعني ايه تعملها وتحفظها تعملها يعني تتعب بايدك شويه تفهم بقى الشجر ده بيطلع امتى وما بيطلعش امتى يعني ايه صيت ويعني ايه شتوي ايه بيحتاج ميه وما بيحتاجش ميه وانا هعلمك بس انت لازم تشتغل لازم تشتغل ودي شريعه الكون حتى ادم وهو في الفردوس الارضي كان يعمل بيديه بعد كده الموضوع بقى اصعب بعد الطرد لكن كان يعمل ولا ما كانش يعمل فاوقات كتيره قوي احنا بنغلط في تربيتنا لأولادنا بندلعهم من صغرهم بندلعهم فلما يكبروا يرفضوا ناموس العمل فتبقى البنت عروسة في بيت أمها عندها 20 21 سنة تقول لها يا حبيبتي اعملي كذا ولا اعملي كذا ولا اعملي كذا تقول لما اتجوز يحلها ربنا هي رافضة ناموس العمل تقول اليومين دول أنا في بيت ماما بعد كده هشيل الهم الحقيقة أنت حتى وأنت في جنة عدن لازم تشتغلي لازم نعلم ولادنا وبناتنا من صغرهم تحمل المسؤولية لأن آدم وهو في الفردوس كان بيشتغل ما كانش بيشتغل كان بيشتغل فلما احنا نشفق على أولادنا بزيادة ده بيبقى دلع فتيجي البنت بعد كده والولد بعد كده يتجوز يصطدم بواقع الحياة المر والمسؤوليات الكتيرة يتشدوا ويتعصبوا ويتنرفزوا لأن هم ما كانوش معدين من جنة عدن للي هيحصل بعد الطرد اقصد بعد الجواز يعني لان بعد ما يتجوزوا كل واحد هيطلع من بيت باباه ويروح بيت تاني بيت فيه مسؤوليه وبيت فيه شغل وبيت فيه شقه وما فيهوش شكوى ما فيهوش شكوى يبقى دي اول حاجه انك تعملها يبقى العمل ده قانون ربنا حطه من اجل البشريه ما حدش هيعيش من غير فاكرين الراهب اللي راح الدير ولما جه وقت الشغل قفل على نفسه القلايه وقال لهم انا مش بتاع شغل انا كنت بشتغل في العالم انا جاي هنا اسبح فراحوا الرئيس الدير قالوا له في رهب ما بيشتغلش قال لهم سيبوه سابوه اول يوم تاني يوم مستني جرس الاكل فجه جرس الاكل ما حدش نداه فراح للاباء قال لهم فين الاكل قالوا انت مش بتقول جاي الدير تصلي اللي بيصلي ده لا ياكل ولا يشرب ولا يشتغل لان الذي لا يعمل لا ياكل يعني الذي لا يعمل لا ياكل يعني ما دام انت ما اشتغلتش مش هتلاقي حاجه فشجعوا نفسكم وشجعوا ولادكم ان ما فيش حتى في الفردوس كسل ربنا ما خلقش الانسان عشان الكسل خلقه عشان يشتغل دي حاجه الحاجه الثانيه احنا قلنا يعملها يعني يشتغل فيها بدي ونمره اتنين ايه يحفظها يعني ايه يعني ربنا يديلك امانه تحافظ عليها وتكترها ما تدبلهاش ما تموتهاش لما ربنا يديلك ويقيمك على خدمه انت مسؤول انك تنميها تحفظها انك تحافظ عليها زي ما هي وعشان كده المسيح يقول كده في صلاته الختامية في إنجيل يوحنا 17 يقول له يا رب الذين أعطاني لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك هو أصر أن يموت نفسه لكن أنا غرست وحفرت وعلمت وسقيت ووضعت ذبلا لكي لا يهلك منهم أحد يبقى أنا علي مسؤوليتين إن أنا أعمل وأحافظ على الأم تشتغل في البيت يعني تعمل وتحافظ على يعني تراعي بناتها وتراعي أولادها علشان ما يضيعوش منها وبعدين ربنا قال له من كل جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها علشان دي جاية في الإصحاح الثالث بالتفصيل هنأجل دي شوية ونشوف إيه حكاية معرفة الخير والشر دي لأن يوما تأكل منها موتا تموت وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره وجبل الرب الإله على فكرة بعض الآباء مرة قريت تأمل أو يعني سمعت تأمل في سفر تكوين بيقول عادة الستات تتضايق قوي في الكنيسة تقول إن الرجالة بياخدوا حظ أوفر يتناولوا الأول يبقوا شمامسة إحنا ليه لأ في تمييز في الكنيسة فيقول لهم ربنا رد لكم التمييز ربنا لما خلق ادم خلقه في ايه واحده في الاصحاح الثاني في عدد سبعه لما جه يخلق حواء اداها سبع اعداد يعني ادم اخذ ايه حواء خدت ايه سبع اعداد طيب احنا وجبل الرب الاله على الارض كل ما حيوانات احنا وصلنا لغايه عدد 18 وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده يبقى ربنا هنا ابتدى يفكر في مين هو طبعا مش ابتدى هو مش ابتدى هو من الأول طبعا في فكره بس هنا يعني قال مش كويس إن آدم يكون لوحده فأصنع له معينا نظيره يبقى المرأة في فكر الله إيه معينا نظيرة وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها ربنا ما جابش آدم وقال له ده أسد قال له تحب تسمي ده إيه قال له أسد خلاص اللي تشوفه يا آدم شوفوا الأب اللي بيدي ابنه كل السلطان مش كده احنا لو عندنا اب بيشغل ابن معاه في الشركه يقول له ما تعملش حاجه الا بالرجوع ليا لكن ربنا ما عملش كده ادى ادم السلطان فهو اللي سمى كل اسماء الحيوانات وكل البهائم وكل طيور السماء وحيوانات بريه اما لنفسه فلم يجد له معينا نظيره شوف ربنا بيزود احتياج ادم كله وجاب له الخليقه كلها فادم اتفرج لقى ان كل تيس معاه خروفه وكل جدي معاه معزه وكل فيل معاه فيله في حاجه غلط في حاجه نقصاني ربنا اوقات زي الاب الحكيم قوي لو ادالك الحاجه من غير ما تطلبها ما تعرفش قيمتها فخلق في ادم الاحتياج فالاول قال انا عارف ان ادم مش المفروض يكون لوحده بس افرجه على الخليقه الاول ان هم ازاي بيرز بيرز يعني اتنين اتنين عشان يشتاق من جواه ما هو لقى بقى كل ميل وفي ميل من خليقه الله قاعدين مع بعض بقى بيتمشوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويحبوا في بعض طب انا ليه لا واخدين بالكم شوف ربنا بيعمل ايه عشان يغلي المرأة ويغلي قيمة المرأة في عين مين؟ الراجل فيخليه محتاجها ويسعى ليها. عجباكوا الحتة دي أنا عارف. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلع الذي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت في سؤال ليه ربنا خلقها من ضلعه ليه ليه خلقها من ضلعه ليه ما خلقهاش من صباع رجله طب ليه ما خلقهاش من راسه حتة من عظمة راسه ليه ما خلقهاش من راسه علشان ما يبقاش فيه نديه يقول لك الروس اتساوت احنا زينا زي بعض وليه ما خلهاش من رجله عشان هو ما يتكبرش عليها يقول لها انت نسيت نفسك ولا ايه انت جايه منين طب خلقها من ضلعه دي معناها ايه الضلع ايه يقولوا الاباء كده الضلع جنب القلب وتحت الكتف تاني تاني الضلع جنب القلب وتحت ايه يعني عاوز يقول له دي اللي تحبها لانها جنب قلبك ودي اللي تحميها بكتفك وتحامي عنها الشر فمسؤوليتك انك انت تحميها ومسؤوليتك انك انت تحبها وتراعيها لانها من جنب قلبك فلا من فوق ولا من تحت دي من النص يعني زيها زيك وجنب القلب وتحت الايه الكتف نحاول نخلص في الدقيقتين اللي باقيين فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرأة أخذت لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته خلي بالكم كانت في لعبة نلعبها دايما مع الولاد في مدارس الأحد إيه أول نبوة في الكتاب المقدس ومين النبي اللي قالها أول نبي هو آدم وإيه هي النبوة بتاعته من أجل هذا يترك لأن أيامه ما كانش فيه أبا وأما صح وما كانش لكن هو ربنا حط على لسانه من كتر ما حب حواء عرف ان ده الناموس الطبيعي بتاع الحياه ان اي رجل مهما التصق بابوه وامه هيجي عليه وقت يترك ابوه وامه من اجل مين؟ عذراءه او من اجل امراته. لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكونان جسدا واحدا، خلي بالكم النبوه دي هو اللي راجعها ربنا يسوع المسيح وحطت عليها شريعة أن ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان لأن الاثنين أساسهم كانوا إيه؟ جسدا واحدا ليس بعد يبقى دوت ناموس الزواج اللي حطه ربنا أن يكون آدم واحد وحواء واحدة وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما وهما لا يخجلان يعني إيه كان عريانان ولا يخجلان كان في بساطة بساطة طب ما كل الخليقة كده طب ما احنا عادي ان احنا نكون جسدنا كده لكن لما دخل الانسان فكر الشر وفقد بساطته وصارت عينه عين تعرف الشر وتعرف الشهوة الإنسان أول ما غلط ابتدى يدور على حاجة يغطي بيها نفسه كده يبقى خلصنا بنعمة ربنا الإصحاح الثاني وقصة الخليقة وقصة آدم وحواء هنعرف التجربة والشر ونتعرف على الشيطان في الإصحاح الجاي لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين